كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرحيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا بلدنا اللي بيسمعوني وموجودين ومنورين النهاردة معاكم على الهوا شاهين ده أنور النهاردة معايا حلقة جديدة وموضوع جديد هنناقشه مع بعض ونعرف آرائكم ومنتظم شركتكم على بيج راديو بلدنا ورسائلكم على www.بلدنا.com الحب يا جماعة عامل زي الزرع وعشان الزرعة تعيش محتاجة مية عشان ترويها والمية في الحب معناها الإخلاص هنتكلم النهاردة عن الإخلاص في انواع كتيرة جدا من الاخلاص في اخلاص في العمل اخلاص في العبادة اخلاص للحياة اخلاص للناس اخلاص في الحب والاحساس هنتكلم النهاردة في الاخلاص في الحب اعتقد ان الاخلاص في الحب بقى ضعيف جدا الايام دي الخيانة والغدر قدرت انها تسيطر على الاخلاص علشان مفيش صدق في المشاعر ولا الاحساس بالحب ده هل الحب اخلاص ووفاء وايه هو الاخلاص في الحب وهل ضعف الحبيب قدام حبيبته بيضعفه او بيقلل من شخصيته قدامها ازاي تخلص لحبيبك وتخليه اسعد انسان في الدنيا هنعرف كل ده مع بعض في حلقة النهاردة في كلام من الحب منتظم شركتكم على بيج راديو بلدنا ورسلكم على www.بلدنا.com استنوا تروحوا في اي حتة تانية نروح نسمع اسلام وبحلم معاك
خليك حبيبي جوا حضني ولي عيش ده انت حب العمر كله غيرك مليش خليك حبيبي جوا حضني ولي عيش ده انت حب العمر كله غيرك مليش ازاي بعمل ايه ايوه انا روحي فيه حد يقول لي ليه بعشق عينيك بحلم معاك بلحظة تمناك لحظة حبيب أدوار من عمري بس هو عن حبنا قلبي ملكتني ده انت في عيني يا حبيبي قرب ضمني بهواك ملكت حبيبي قلبي ملكتني ده انت في عيني يا حبيبي قرب ضمني دايب عميلي ايوه انا روحي فيه حد يقولي ليه بعشق عيني بحلم معاك بلحظة تمناك لحظة حبيب أطول من عمرنا نعشق نفوق بتوم عن حبنا نفضل سوا في دنيا لوحدنا ونحقق حلمنا
ورجعت لكم تاني ولسه بنسمع كلام في الحب مع شاهندة أنور على راديو بلدنا ولسه بنتكلم عن الإخلاص في الحب الحب إخلاص ووفاء الإخلاص زي الوردة الجميلة اللي كل ما تسقيها مية تمتعك بمنظرها وريحتها كل ما أخلصت لحبيبك كل ما حافظت على حبك الإخلاص هو الثقة والثقة هي الحب علشان كده اول ما بتحب شخص ويكون بينكم مشاعر حلوة تكون انت وهو حاجة واحدة اكيد بتفكر انك تخلص له عمرك ما بتفكر انك تجرحه من غير ما تفكر انك تخونه ده بيبقى الحب والثقة العميق اكيد كل واحد منا بيحب واللي مش بيحب فاكيد بيحب الحب يا ترى سألت نفسك يا اللي انت بتحب هل انت مخلص في حبك طب ايه معنى ومفهوم الاخلاص من وجهة نظرك مش شرط يكون حب حبيب لحبيبته حب لصديق حبك لأهلك لو انت أخلصت من جوه قلبك هتحس براحة نفسية وكمان هتسع... هتسعد باللي انت بتحبه ده سواء كان حبيبك أو أهلك أو صديقك أما بقى لو ما كنتش مخلص في حياتك هتلاقي حياتك كلها مشاكل وكل ما تيجي تخلص من مشكلة تقع في مشكلة تانية كل ده عشان انت ما كنتش صادق مع نفسك ومخلص من جواك ولا انا بتكلم غلط ولا ايه منتظر مشاركتكم ورسائلكم على بيج راديو بلدنا ورسائلكم على www.بلدنا.com يلا بينا نروح نشوف ايه اخبار الناس والمشاركات ايه الاخبار معايا عمر بيقول مساء الفل الفل عليكم شو اخباركم حبايبي الحمد لله يا عمر منورنا منور راديو بلدنا آه difficult number بيقول مساء الجمال مساء الخير يا محمد آه عمر بيقول منوره يا شاهي ده موضوع جميل جدا ميرسي ربنا يخليك يا عمر يلا بقى حاول تشاركنا كاظم احمد كاظم بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام يا كاظم يلا بقى اشتغل معانا في الموضوع احنا بنتكلم النهارده موضوعنا يا جماعه عن الاخلاص في الحب كاظم بيقول فعلا يا شاهي الاخلاص والوفاء قل واصبح قليل جدا في حياتنا بل اصبح نادر عندك حق يا كاظم بس آه، يا جماعه لو ابتدينا احنا بنفسنا من الاول لو انت مخلص صدقني غيرك هتجبر غيرك ان يكون مخلص لك فهو اي نعم في زماننا قليل بس نبتدي احنا من نفسنا ونبتدي نغير ولا ايه واضح ان لسه الناس ما اتفاعلتش معانا ومفيش مشاركات كتير معايا نهى بتقول حلقه جميله جدا يا شاهي وبجد مفيش اخلاص في الزمن ده لا يا نهى في اخلاص في الزمن ده آه بس المشكله ان احنا يا جماعه اللي ما بقاش عندنا اخلاص يعني بقينا بنكبر آه، فكك بقى ها المصطلحات اللي كاظم كان بيقولها امبارح المشكله ان احنا لو نبتدي بنفسنا ان احنا هنخلص آه، المفروض الحب اللي بينك وبين حبيبك دوت انتوا اتنين مكملين لبعض لازم تكونوا متفقين على نقط معينه رقم واحد اتنين تلاته وتبتدي تمشي عليها وقتها ساعتها هيكون في حب وهيكون في تفاهم هيكون في ثقه هيكون في كل الكلام ده معايا مانجو منوره يا ايمي وبتقول الاخلاص في الحب موجود بس في ناس مش بتقدره نهائي فعلا معاكي حق في ناس فعلا مش بتقدر يا يا ايمي ال- الحب ولا بتقدر اصلا الاخلاص لان الاخلاص جزء اصلا اساسي من الحب في عندك حق ان هو كتير قوي منا مش بيقدر الموضوع ده بس انت اللي بايدك انك ممكن تجبري الحد اللي قدامك اذا كان يخلص لك ولا لا لسه منتظره مشاركتكم على بيج راديو بلدنا عايزه الناس تصحى شويه معايا ومنتظره رسائلكم على www.baladna.com استنوا يا تروحوا في اي حته تانية هنروح نسمع هشام عباس بتيجي في بالي ونرجع
بتنزل دمعة من عيني على اللي كان بينها وبيني وتمشي حياتي وسنيني لكن أحزاني ما بتمشيش وعارف إنه ما يصحش ومفروض إن أنا ما فيش حاولت كتير أكون أقوى حاولت وقلبي ما طوانيش بتيجي بالي وضحكتها ما بتسيبنيش بتيجي بالي على ذكراها لسه بعيش بتيجي ببالي وأعمل إيه عشان ما تجيش قالولي البعد بيقاسي مسير الوقت حيناسي ينسي مين ده أنا نسي أشوفها وحتى ما تشوفنيش أنا عايش على الذكرى فاكرها وهي مش فاكرة وأقول هنساها من بكرة ولكن بكرة ده ما بيجيش بتيجي تاني وضحكتها ما بتسيبنيش على ذكراها لسه بعيش بتيجي بالي وأعمل إيه عشان ما بتيجي تاني وضحكتها ما بتسيبنيش على ذكراها لسه بعيش بتيجي بالي وأعمل إيه عشان ما تجيش بتيجي بالي وأعمل إيه عشان ما تجيش
عارف لما تحس باليتيم ولما تحس بتعب مسكين لما يقولك اه من الوجع عارف لما تكون ست مخنة تقولك نفسي حتى تقولي ازاي عارف لما يكون طفل يكون عنده سرطان ويتوجع ويتألم قدام كل الناس دي احنا بنشوفهم وبنحاول نساعدهم وبنوصل لكم صوتكم يمكن تحسوا بيهم ويمكن تساعدوهم هتسمعوهم في أهل الخير مع مروة علي كل سبت من عشرة ونص ل 11 ونص فقط على راديو بلدنا عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرحيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
الو ايه المشكلة؟ لو عندك مشكلة عايز تحلها خليك معنا مش هيك هتلاقي حل ورجعت لكم تاني ولسه بنسمع كلام في الحب مع شاهين ده انور على راديو بلدنا ولسه بنتكلم عن الاخلاص في الحب هل في حاجه اسمها اخلاص لفراق الحبيب ايوه طبعا في بنشوف المسلسلات والافلام ان لما الحبيب يفقد حبيبته او الحبيبه تفقد حبيبها بتفضل او بيفضل عايش على ذكرياتها ويفضل يفتكر ايامها الحلوه معاه او ايامه الحلوه معاها علشان كان حب مخلص كان طاهر في كل معاني الإحساس بس يا ترى الإخلاص لفراق الحبيب موجود في الواقع ولا يا ترى في المسلسلات في الأفلام بس من عظمة الحب إنه بيتبنى على الإخلاص بس هل الإخلاص بيكون موجود في لحظة الفراق يا ريت تقدروا تجاوبوني على السؤال ده يا ترى الفراق بيبقى موجود فعلا وبيبقى فيه إخلاص حتى لو فيه فراق بيبقى فيه إخلاص يلا بينا نروح نشوف اخبار المشاركات ايه النظام معايا ساره بتقول منوره يا ساره آه، بتقول الاخلاص هو قوه الحب الخفيه التي تجعل منه اقوى معجزه تحدث للانسان حلوه قوي الجمله دي يا ساره فعلا الاخلاص حاجه حلوه قوي وهو فعلا اللي بيدي الحب قوه وبتخليه اقوى من اي حاجه لان لو في اخلاص عمر ما هيكون في خيانه ولا هيكون في كذب شكرا لمشاركتك يا ساره معايا مين تاني مين تاني شارك معايا نورة مساء الخير يا نورة وانا مبسوطة جدا انت بتسمعينا ودي اول مرة انت بتشاركيني بتقول الاخلاص في الحب موجود وبيبقى في حب بين اتنين بيحبوا بعض فكل واحد منهم بيحاول يحافظ على مشاعر التاني ويحافظ عليه الله ينور يا نورة طب يا ترى انت مخلصة بقى مع خطيبك ولا ايه النظام ها كل حاجة بقى بتتقال ولا ايه منورة يا نور سارة بتقول في كتير كده في الواقع يا شاهي بس في العين اللي تشوف ده حتى لو نادر بس موجود ما هو اهم حاجة يا سارة ان انت اعترفتي ان الحب ده موجود والاخلاص ده موجود بس فعلا في العين اللي انت بتقدري تشوفي بيه عندك حق يا سارة طب ما تيجي نروح نسمع نسمع مين يا بينا نروح نسمع رامي صبري غمضت عيني ومنتظر مشاركتكم على بيج راديو بلدنا ورسائلكم على www.baladna.com استنوا تروحوا في اي حتة تانية هنروح نسمع رامي صبري وغمضت عيني
غمضت عيني وقلت نفسي اشوفها تاني والمس ايديها واضمها حتى الثواني من بعدها مش لاقي حاجة مطمناني شيء مستحيل ينساها قلبي ولو لليلة في بينا عشرة وذكريات وحاجات جميلة ضاعت خلاص مني ويا ريت بإيديا حيلة كل ما انسى افتكرها مهما اشوف ما بشوفش غيرها الوحيدة اللي معاها وفي هواها ارتحت انا عمرها ما تبقى معي اللي بينا ما كانش عالي حب عاش من يوم له انا ولسه هيعيش ميت سنة كانت قيمتها لما ضاعت من ايديا طيبة وحنان مش موجودين غير فيها هي كان قلبها من غير ما اقول بيحس بيا لو عشت فوق العمر عمر هعيشه ليه عايش على امل ان يوم اشوف عينيها كل ما انت بفتكرها لما اشوف ما بشوفش غيرها الوحيدة اللي معاها وفي هواها ارتحت انا عمرها ما هتبقى معي اللي بينا ما كانش عالي حب عاش من يوم له انا ولسه هيعيش من سنة كل ما انت بفتكرها لما اشوف ما بشوفش غيرها الوحيدة اللي معاها وفي هواها ارتحت انا حب عاش من يوم له انا ولسه حيعيش مستنى الوحيدة اللي معاها وفي هواها حب عاش من يوم له انا ولسه حيعيش نستنى افتكرها مهما اشوف ما بشوفش غيرها
في خنجر الحياة الكبير لفينا ودورنا فيه واخترنا من كل موضوع كلمة علشان نشيش سوا الصوت. وشات شباب مشاهد شباب هنلف الدنيا وكلامنا هيناسبك ويناسبني واكيد هيفيدك ويفيدك وهنتكلم بكل صراحه يا شباب يلا يا شباب بلدنا مستنيين مشاركتكم معانا يوم السبت من كل اسبوع الساعه 9 مساء على راديو بلدنا في شات شباب
حوارات
لقاءات معلومات وكل ده هتلاقوه في شات شباب مع شهاب عنتر عامر ابراهيم ومحمود عبد
زهقان طهقان متضايق بتحس بملل اسمع راديو بلدنا هيبسطك كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ألو إيه المشكلة؟ لو عندك مشكلة عايز تحلها خليك معنا مش قادر هتلاقي حل ورجعت لكم تاني ولسه بنسمع كلام في الحب مع شاهندة أنور على راديو بلدنا ولسه بنتكلم عن الإخلاص في الحب أعتقد إن كل الشباب الأيام دي بتسمع أغاني الحب وبتتكلم عن الحب طب فكرت في يوم بقى إيه هو الحب أو إيه هو معنى الحب الحب ده الحب إخلاص الحب هو الإحساس الحب مش إنك تبقى مع الإنسان اللي بتحبه وبس لا الحب عمره ما كان كده الحب هو انك يكون عندك ثقة في قلب الانسان اللي انت بتحبه صدقني لو انت عندك ثقة في قلب حبيبك يبقى انت بتحبه من جوه قلبك لو فضلنا نتكلم عن الاخلاص اكيد هنحتاج كذا حلقة عشان نقدر نوافيه حقه ونقدر نتناقش مع بعض اكيد برضو مهما نتكلم ومهما نقول الكلام اكيد مش هيخلص عشان الاخلاص هو اساس الحب يلا نروح نشوف اخبار المشاركات بتاعة الناس ايه معايا فوزي بيقول منور يا فوزي وبيقول الاخلاص هو المية اللي بنروي بيها الحب عشان يقدر يعيش طول العمر من غير اخلاص مفيش حب وبجد برنامج جميل يا شاهين ميرسي يا فوزي ومنورنا ومنور راديو بلدنا و... وطبعا الاخلاص انا قلت في الاول هو عامل شبه الزرعه اللي محتاجه ميه اللي هي من غير يعني من غير ميه ما ينفعش ان هي طبعا هتموت الزرعه فالاخلاص هو يعتبر الميه بالنسبه للزرع نوره بتقول الاخلاص بعيد عن الفراق لان لو في فراق صعب نخلص للي فرقناه لان الدنيا ما بقتش عند حد ولو فضلنا نخلص للي فرقناه تبقى خيانه للشخص التاني مم. ممكن بس في بس الاصحاب مش مخلصين اكيد في بس الصحاب مش مخلصين والله يا نورة ده على حسب اختيارك انت في اصحاب مخلصين وفي اصحاب مش مخلصين طبعا ده بيرجع لك في الاول وفي الاخر لو انت اخترتي صح من الاول فاكيد اختيارك يعني ايا كان النتيجة فده نتيجة لاختيارك انت مش لاختيار حد سواء بقى كان صح سواء كان غلط ده بيرجع لك بيرجع انك لازم تفكري بعقلك الاول مين الحد ده هتخلصي له ازاي طب يا ترى انت بتعامليه بنفس معاملته اكيد هو كمان هيعاملك بنفس معاملته اما نورة بتقول الاخلاص بعد بعيد عن الفراق يعني هي مش بتربط ان الاخلاص ما بيرتبطش بالفراق لان لو في فراق صعب صعب ان احنا نخلص له للي فارقناه لان الدنيا ما بقتش عند حد ما بتقفش عند حد تمام ماشي الدنيا ما بتقفش عند حد بس نفترض يا يا نورة ان انت كنت بتحبي حد وبتخلصي له قوي وفجأة حصل فراق اكيد هتفتكريه يعني اكيد لانك كنت مخلصه اكيد هتفتكريه انت بتقولي ان هي خيانه للطرف الثاني ما انا مش بقولك ان انت هتحبيه بس في حاجات معينه استحاله ولا هتقدري يا يا نوره صعب قوي ان انت تقدري تنسيها نشوف اخبار ال page ايه مم، معايا سارو ومنوره يا سارو بت- بتسال بتقول اشارك معاكي ومش عارفه اسمع اي حاجه ليه يا ساره بصي طب حاولي تضغطي على اسمعنا من هنا هيظهر لك كذا مشغل اختاري مشغل واحد آه وانتي ان شاء الله باذن الله هيشتغل معاكي مم. يا رب تكوني عارفه تسمعيني دلوقتي آه ومعايا احمد همام الديزاينر الجميل بتاعنا بتاع راديو بلدنا منور يا احمد يلا شاركنا مم، مم، مم. واضح ان لسه برضو ال- المشاركات يعني الناس لسه تقريبا نايمة احنا قلنا عشان الاخلاص هو اساس الحب الاخلاص مش مجرد كلمة بتتقال وخلاص الاخلاص دايما بيكون بالفعل وان الشخص يخلص لحبيبه او لحبيبته بكل كلمة وبكل همسة وبكل صدق الاخلاص في الحب لازم يكون من الطرفين ما ينفعش يكون من طرف واحد يعني مثلا انا مخلصش اللي انا بحبه والاقيه بيعني او مش مهتم بيا مثلا واذا اخلص لي هو قراط اخلص له انا 24 قراط لازم احسسه ان انا بحبه وبموت فيه اكتر ما هو بيحبني ولازم اسامحه حتى لو غلط ما هو اكيد هيكون في اعذار لو حصلت بينا مشكله لازم يكون انت اللي بتبتدي بالصلح ولازم تكون بتسامح مش نفضل نعقد الامور وما نب... وإن- وانت ما تسامحش مره وانا ما سامحش مره وكده يبقى الدنيا خربت من الافضل انك لو غلطت في حقه تعترف بغلطك اكيد هو هيسامحك لان هو بيحبك ولو انت بتحبه وغلط هو في حقك لازم تسمع اعذاره وتبتدي تقدرها وتكون على قد ما تقدر متعاطف معاه وجاينا و- ودايما جنبه ما تحسوش دايما انك بعيد عنه حتى لو ما سألش عليك ابتدي انت اسأل عليه متابعينا لسه بنتكلم عن الإخلاص في الحب ومنتظر مشاركتكم على بيج راديو بلدنا ورسالكم على www.baladna.com يلا بينا نروح نسمع مم، حمائي هتنوني وتروحوا في أي حتة تانية هرجع لكم تاني
دنيتي اتغيرت من يوم
اسمع راديو بلدنا هيغير كل حياتك كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرحيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ايه المشكلة؟ لو عندك مشكلة عايز تحلها خليك معنا مشكلتك هتلاقي حل ورجعت لكم تاني ولسه بنسمع كلام في الحب مع شاهندة أنور على راديو بلدنا ولسه بنتكلم عن الإخلاص في الحب الحب مش كلمة بتتقال وخلاص يعني شفت واحدة عجبتني مثلا أروح أقول لها أنا بحبك لا الحب را- الحب عمره ما كان كده هو دلوقتي طبعا بقى كده بس الحب عمره ما كان كده الحب ده إحساس يعني لما اتنين يحبوا بعض هيفهموا بعض لازم ولو حسيت غير كده يبقى ده مش حب لان اول عنصر في الحب هو الاحساس الاحساس كمان مش بيجي من مره واحده لازم تعمل اي حاجه تثبت ليها او ليك ان انتوا الاتنين حاسين ببعض بجد الحب احساس جميل وعطف بين اتنين واخلاص يعني انت لو حبيت بجد وهي حبتك بجد عمركم هتقدروا تفترقوا عن بعض حاجه واحده بس هي اللي ممكن تقدر تفرقكم هي الموت عشان حبكم كان كان مبني على اخلاص على احساس على مشاعر جميله طب انا عاوز اعرف منكم كام واحد بيحب ومخلص في حبه كام واحد عنده مشاعر واحساس جميله مستمعينا لسه بنتكلم عن الاخلاص في الحب يلا بينا نروح نشوف اخبار البيج نورة بتقول انتي رأيك في الصحاب اللي مش مخلصين يا شاهين والله بالنسبة لي يا نورة انا بصراحة ما مريتش في حياتي ب- باصحاب مش مخلصين يعني ما جربتش عشان اختياري كان صح من اولها تمام لكن انا بالنسبة لي رأيي بالنسبة للاصحاب المش مخلصين رأيي انك تقطعي علاقتك بيهم وانك ما ينفعش انك تكملي معاهم لان اللي مش مخلص لك دلوقتي مش هيخلص لك بعدين ده رأيي يا نور معي محمد صباغ مذيعنا الجميل بيقول الاخلاص ممكن يكون للشغل ممكن يكون للبيت ممكن يكون للصديق الإخلاص ممكن يكون للحبيب وده بقى أكتر حاجة بقت نادرة دلوقتي مم، كله بيجي عند إخلاص الحبيب ويقول لك ده نادر محمد زي ما قلت لك إن أنت بجد لو بدأت إنك تكون مخلص وحاطط خطوط قدامك صدقني والله يا محمد اللي قدامك هيخلص لك يعني من غير أي حاجة من غير أي كلام استحالة أنت تكون بتخلص لحد ويعني والحد ده ما يخلصلكش الا بقى لما يكون انسان جاحد هو انسان كده ده ده, ده طبعه واستحاله يكون كل البني ادمين وكل البشر بالمنظر ده يا محمد شادية بتقول الإخلاص في الحب مش معناه الهوان في الحب وبتقول هاي راديو بلدنا جامد جدا على فكرة ميرسي يا شادية وانتي منورة راديو بلدنا والإخلاص في الحب فعلا مش معناه الهوان في الحب مش معناه انك تستهون باللي انت بتحبه لا بالعكس انت المفروض انك تخلص له وانك ما تخونهوش وانك بتعمل ح- حاجات كتيرة قوي حلوة عشان يلا بينا نروح نسمع هيثم بفكر فيك انسى انه هتروحوا في اي حتة تانية هنروح نسمع هيثم وبفكر فيك ونرجع تاني
لو كنت حقيقي ناوي تبعد وتعيش لوحدك طب كان قلبك يقولي انك بايع هواك لو تبعدني نيداوي كل اللي قسيته منك ويا ريت قلبك يقولي ضيعني ليه معاك انا ليل ونهار بفكر فرحان بنادي عليك انسى لوحدك حبنا انسى وضيع حلمنا بكرة تعيش على ذكرى وتتمناه ما تلقاه بكرة هتعرف مين انا بكرة هترجع بس انا اللي نسيني وسابني يوم اكيد في يوم هنساه انا ليل ونهار بفكر فيك انا ليل ونهار بدب عليك انا ليل حيران ومستنيك انا ليل سهران بنادي عليك أنا ليل ونهار بفكر فيك أنا ليل ونهار بدف عليك أنا ليل ونهار بفكر فيك حبيبي أنا ليل ونهار بدف عليك
أحلم وأحلام كل الشباب كلنا بنحلم ونفسنا نحقق حلمنا لينا أمان وخطوات لبكرة هنتكلم بصراحة ونفضفض لبعض أكتر وأكتر كل ده بس هتلاقوه في بصراحة أحلى كل يوم أربع الساعة 11 مع وائل حمدي فقط على راديو بلدنا كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
الو ايه المشكلة؟ لو عندك مشكلة وعايز تحلها خليك معنا مش هيدا هتلاقي حل مشكلة ورجعت لكم تاني مستمعينا الكرام ولسه بنسمع كلام في الحب مع شاهين ده انور على راديو بلدنا ولسه بنتكلم عن الاخلاص في الحب الاخلاص في الحب في ناس بتخاف تحب عشان ما تنجرحش انا عاوزه اقول الناس دي ما يكونش عندها تشاؤم الانسان عايش في الدنيا عشان يعرف ويتعلم ودايما احنا بنقول بنتعلم من اخطائنا مش عشان تجربة فشلت ممكن او تقدر توقف حياتنا لا لازم نبدأ من جديد وتخلي عندك إرادة ممكن الموضوع يكون صعب في الأول بيبقى شوية بس أكيد في يوم من الأيام هتلاقي الإنسانة أو الإنسان اللي بيحبك ويخلص في حبه ليكي يلا بينا نروح ونشوف ايه أخبار المشاركات اللي معانا مم، يا رب الناس تكون صحت معايا سارة منورة يا سارة بمشاركتك النهاردة بتقول الإخلاص مش بيبان ولا بنحس بيه غير لما الطرفين يتحطوا في موقف حقيقي يحتاج من كل واحد فيهم انه يبين حبه واخلاصه للتاني تمام يا سارة معاكي حق الإخلاص بيبان بس مع الوقت مش بيبان في الاول ولا في الاخر ولا في... بيبان مع الوقت من خلال موقف معين بيحصل مواقف معينة هي اللي بتبين البرد بقى هي اللي بتبين للاتنين امتى كل واحد فيهم يحتاج للتاني امتى كل واحد فيهم يكون مخلص للتاني فعلا الموقف هو اللي بيخلي البني ادم يعرف اذا كان البني ادم اللي قدامه دوت مخلص له ولا لا شكرا لمشاركتك معانا يا سارو معايا سارو وبتقول ها يا شاهي اخيرا شاركت معاكي انا بجد مبسوطه انا اللي مبسوطه يا سارو ومنورانا بجد انا مبسوطه جدا ان انتي بتسمعيني آه، معايا مشاركه مش قايل اسمه عامل علامات استفهام بيقول بس لو حبيبك بيحبك وجات صاحبه صاحبتك توقع بينكم طيب تمام اولا لو حبيبي انت يعني انت او انت ذكرتي بالاول انه بيحبني يبقى طالما احنا متمسكين ببعض وبنحب بعض يبقى عمر ما حد هيعرف يقدر ولا يقدر يوقع بينا اما بقى بالنسبه لو صاحبتك بتوقع دي ما تبقاش صاحبه لان الصاحبه يعني اخت ومفيش اخت بتعمل كده مع اختها تمام ونصيحه لو صاحبتك بتعمل كده يبقى ده نتيجه اختيارك ولازم تبعدي عنها معايا مم، ساسو بتقول الإخلاص جميل قوي والأهم لما يكون الطرفين مخلصين وبيحبوا بعض منورة يا ساسو طبعا الإخلاص ده حاجة جميلة جدا جدا جدا وفعلا لما يكونوا الاثنين بيبقوا الطرفين يكونوا الاثنين مع بعض بيحبوا بعض طبعا بيبقى فيه إخلاص مفيش خيانة ولا ولا كذب ولا خداع معايا difficult number تقريبا صح يا محمد بيقول الإخلاص في الحب هو أساس الحب الإخلاص ليس بالكلام وحسب ولكن الإخلاص بالفعل والعمل وهو أن يخلص الشخص لحبيبه بكل كلمة وبكل همسة يهمس بيها له الله عليك يا محمد تمام الإخلاص في الحب فعلا هو أساس الحب زي ما أنا قلت في الأول إن الحب ده عامل زي الزرع والزرع عشان تعيش محتاجة مية والإخلاص في الحب هو المية بالنسبة للزرع فعلا لا بيبقى بالكلام ولا ولا اللي هو في الاول انا هخلص لك وانت تخلصي لي لا بيبان بالعمل اللي احنا لسه قايلين شويه لما ساره كانت بتقول عباره عن موقف حقيقي انت بتتحط فيه ساعتها بيبان لك اذا كنت انت بتخلص ولا ما بتخلصش معايا علامات الاستفهام الكتير بتقول ما رديتيش عليا ليه هتعملي ايه مع صاحبتك انا رديت والله آه معايا شاديه بتقول في ناس انانيه اهم حاجه عندها نفسها ايه اللي احسن بالنسبه ليا هو ده السؤال ولما بلاقي حد جديد بمزايا مختلفة بتقرر انها بتحبه وهو ده اللي يستاهله وبسرعة اول ما يلاقوا حد تاني يروحوا له برضه وايه ويف اه ويفضل الحب لما الانسان يحب عيوب حبيبه قبل مزاياه ومن هنا يجي الاخلاص بس في ناس فاهمة الحب رفاهية وان الاحسن يبقى ادور على الاحسن تمام حلو قوي دلوقتي بص يا شادية فعلا في ناس بقت أنانية وفي حبها كمان أو بره حبها ما بين الناس الدنيا بقت غريبة قوي وبقى فيها حاجات كتيرة قوي بس أنا قلت في الأول لو إحنا متغيرين هنقدر نغير كل الناس اللي حوالينا بتقول لما بلاقي حد جديد بمزايا مختلفة اه عندك حق في بنات منا كتير وفي ولاد منا كتير بيكون مرتبط بحد وبيحب حد أنا تقريبا على حد فهمي يعني لكلامك بيبتدي فعلا ان هو يتجه للحد ده واول ما يلاقي حد تاني او شخص تاني بمزايا احلى واحسن بيتجه له على طول انا مش مش عارفه اقول لك ايه بصراحه انا مش مع الناس دي ولا بفضل الناس دي ولا بحب الناس دي لان اللي ما بيبقاش مخلص للاولاني عمره ما بيخلص لتاني ولا تالت ولا رابع الخلاص ده بيجي من اول مره محمد بيقول ما اجمل الحب اذا كان مبني على الاخلاص فلو زال الاخلاص في الحب فليس هناك حب فالإخلاص ركن أساسي في الحب طبعا يا محمد الإخ- الإخلاص ده, ده حاجة أساسية جدا جدا من ضمن يعني ده حاجة أساسي ما ينفعش حب من غير إخلاص سارو بتقول يا ترى يا شاهين ده تفتكري أيهما أكتر إخلاصا في الحب الرجل أم المرأة بصي يا سارو بقى لحد هنا بصي احنا معانا رجالة بتسمعنا وكده يعني بس أقول لك يا ستي أنا هجاوبك من وجهة نظري ومن خبراتي ومن اللي أنا شفته قدامي إن المرأة دايما بتكون أكتر إخلاص من الرجل الراجل دايما بيبقى عينيه زايغه معروفه قوي قوي عينيه بتبقى زايغه جدا وبيبقى عايز يعرف واحده واثنين وثلاثه واربعه واهم حاجه الكلمه بقى بتاعتهم يا ساره اللي بيقولها لك يقول لك ايه احنا ربنا محللنا مثنى وثلاث ورباع ايه يعني وفي الاخر يا خ- بصي انا احبك وانا مرتبط بيكي وانا بموت فيكي وكل حاجه المهم ان انا في الاخر بلف الف وارجع لك تاني يعني ايه بتلف تلف وترجع لي تاني طب انت ليه لم- لما انت بتكون مع نفسك يعني ليه مش بتقول طب ما هي ممكن تكون بتعمل كده ليه ليه يا جماعه م- يعني ليه يا شباب او ليه يا بنات ما بتقولوش كما كما تدين تدان ليه ليه ليه احنا ما بنعمل كده في دنيتنا يعني اولا مردوده لنا في اخرتنا ومردوده لنا في الدنيا مفيش حاجه بتضيع وربنا ما بيفوتش حاجه كله بيبقى يعني كله لازم بيخلص اول باول على ما اعتقد يا ساره ان المراه دايما هي اللي بتكون اكتر اخلاصا من الرجل بحب تقول انك تقفلي 12 ساعه بتشتغلي من غير راحه وكمان بعد ما بتروحي تلاقي صاحب الشغل بيقولك تعالي عشان عايزك في شغل ده يبقى اسمه اخلاص برضو ولا ايه يا شاهين ده مم. منوره يا رحاب واضح ان انت اول مره تشاركينا بتقولي ان انت تقفلي الساعه 12 انا مش عارفه 12 الظهر ولا 12 بالليل بس غالبا هيبقى 12 بالليل وانت تقفلي 12 ساعه بتشتغلي اه سوري معلش ومن غير راحه وكمان بعد ما بتروحي تلاقي صاحب الشغل بيقول لك تعالي عشان عايزك في شغل طيب يا رحاب ده بيتوقف على حاجه معينه هل يا ترى الموضوع ده بيتكرر معاكي كتير وطالما انت قبلتي إن- على نفسك اصلا ان انت تشتغلي من الاول لازم بصي لازم تعرفي ان الشغل في اي وقت وفي اي ظروف تمام واكيد طالما صاحب الشغل كلمك او اتصل بيكي اكيد يا ستي مش هيعرف يمشي الحاجه دي الا بيكي آه، على ما اظن يعني فاكيد مش بيتصل بيكي يعني فرحان بانه بيتصل بيكي ما هو اكيد لو يعرف يخلص الحاجه دي هيقدر يخلصها يخلصها لك بصي يا ستي طالما انت بتحبي شغلك يبقى لازم تخلصي له لازم تخلصي له بجد معايا مين تاني دي فقط نمبر بيقول لماذا عشق الفرح الحزن ولم يعد اه لماذا عشق الفرح الحزن ولم يعد احداهما ياتي منفردا مم. حلو قوي السؤال ده معايا شادية بتقول ممكن اسمع اغنية ما يتحكيش عليها عمرو دياب وهديها لكل مستمعين الجميل حاضر عناية يا شادية ان شاء الله اول ما الحلقة ب- ان شاء الله تخلص باذن الله هشغلها لك على طول الاقصر بتسلم عليكي وبتشكرك اهلا باهل الاقصر على ما اعتقد بقى ان انا قدرت اجمع وافهم مين اللي بيتكلم دلوقتي آه يا شاهي ماشي منور يا محمود وحشني بجد كتير وانت واهل الاقصر كلهم ومنورني دي فقط نمبر بيقول اه يا شاهندة اه شاهندة هتخبط في الرجاله معلش يا محمد انا قلت لك يا ساره فتحتي علينا فتوحه محمد بيقول على فكرة مش كل البنات ومش كل الرجالة لكل قاعدة شواذ في برضه بنات كتيرة مش بتخلص انا اعرف بنات عادي بتحب اتنين وتلاتة عارفة والله يا محمد وبشوفهم كتير وبسمعهم كتير وفي منهم بيكلموني كتير ويقولوا لي انا يعني زي ما انا لسه قايله دلوقتي آه، يقولوا لي اصل اصل انا بصراحه بصي انا كنت شايفاه ان هو كده وكده و- وفجاه بصي ده انا جالي واحد ده ده كده وفجاه بتضطر ان هي تتخلى يعني خلاص انا مش عايزاك بتدور على غيره ليه وايه السبب مش عارفه انا مش معاك والله يعني انا انا عارفه والله ان في- زي ما بنت بتحب اتنين وتلاته واربعه وفي ولد برضه بيبقى مرتبط بواحده واتنين وتلاته وعشره وخمستاشر وعشرين وكل الكلام ده طبعا زي زي ما انت قلت لكل قاعده شواذ ومش كلنا واحد ومش كلنا زي بعض بس انا بتكلم في النسبه العامه ان بالنسبه للمراه اكتر الوقت بتكون هي اللي مخلصه لان المراه يعني بطبعها شعورها بيكون واحساسها اقوى من الراجل شويه الراجل انت انت عندك بتبقى قوي يعني بتقدر تتحكم في مشاعرك وبتقدر تتحكم في تصرفاتك لكن المراه احيانا ما بتقدرش تتحكم في كل ده وشكرا يا محمد آه ساره بتقول طب ايه علاج الخيانه يا شاهي ولا هي طبع مم. ماشي يا ساره هو عامه انا انا كنت ناويه ان شاء الله اعمل حلقه عن آه، الخيانه بس انا هجاوبك عليها انت تقولي طب ايه علاج الخيانه يا شاهي من انا بالنسبه لي من وجهه نظري الخيانه علاجها لو بالنسبه لل- للراجل الست اللي معاه ولو بالنسبه لل- للست الراجل اللي معاه لو هي شايفاه بيخونها ومقتنعه ان هو بيخونها 100% وعارفه ان هو بيخونها وسايباه ده الغلط بيبقى من اساس طبعا لازم تعالجه يا ساره بالنسبه لي بتعالجه بان هي بتحاول تضمه بتحاول تعرف ماله بتحاول تعرف اخباره طب انت مالك بتسال الراجل عامه بيحب الاهتمام يا ساره آه، يعني بيحب تساليه انت في رجاله كده وفي رجاله كده هما رجاله انواع بس معظم الرجاله آه، بيحبوا اللي تسأل عليهم طب انت مالك طب انت كان فيك ايه النهاردة في رجالة بتقولك طب انا مش عايزة اتكلم دلوقتي طب أنا- اوكي ماشي انت على حسب الراجل اللي بيكون معاكي او على حسب الشاب اللي بيكون معاكي فانت بتسيبيه دلوقتي بس انت كل واحده يا- يا ساره دايما بيكون ليها اسلوب اما بالنسبه للخيانه انا من وجهه نظري الخيانه ممكن تتعالج لان انا اعرف ناس كانوا خاينين ولما ارتبطوا بحد صح و- وحد كويس موضوع الخيانه ده اتشال خالص بالعكس كان بيتكرر في الاول وكانوا بيحاولوا ان هم كانت الخي- الخناقات كانت بتبق معظمها كتير آه، تبقى ش... لان الخيانه بتوصل للشك فكانت بتشك فيه كتير قوي آه، بس آه، مره واحده آه، هي كانت صاحبتي وانا اتكلمت معاها وقلت لها ما تحاوليش تحسسيه ان انت بتشكي فيه وهو صدقيني والله يعني من غير ما انت تشكي فيه هو هيبطل خالص وده فعلا اللي حصل آه، انا بالنسبه لي ان الخيانه ممكن تتعالج فعلا يا ساره معايا مم. معايا difficult number بيقول ايوه يبقى ما تقوليش البنات اكتر لا يا محمد والله بص هي هي نسبه هي موضوع نسبه وتناسب فانا على ما اعتقد قريت اصلا الموضوع ده قبل كده انك تفتكري مين بيكون مخلص اكتر المراه ولا الرجل واعتقد ان النسبه كانت اعلى بالنسبه للسيدات تقريبا كانت نسبه حاجه و60% فبالنسبه لي ده كانت نسبه كتيره ساره بتقول المشكله مش في البنت او الولد المشكله ان الاختيار غلط سارو بتقول المشكله مش في البنت او الولد المشكله ان الاختيار غلط طيب حلو قوي يا ساره بس ممكن يكون المشكله من البنت وبرضه ممكن تكون المشكله من الولد وطبعا ما هو لو انت الب... لو انت بنت واللي انت اخترتيه اللي قدامك دوت مش هو دماغك ومش هو تفكيرك عمرك ما تقدري تحافظي عليه ولا تعرفي تخلصيه حلو قوي ما هو احنا دلوقتي يبقى لازم اولا واخيرا نختار بعقلنا ومش بقلبنا لازم نختار صح لازم نفكر طب يا ترى الشخص ده هينفعنا طب يا ترى الشخص ده هيقدر يحافظ علينا طب يا ترى الشخص ده هيكون مخلص لنا لازم تجمعيها من جميع الجوانب يا ساره وطبعا يعني ميرسي مشاركتك يا ساره مبسوطه جدا بجد تحب تقول ما هو لما يبعت لي please call me وانا اكلمه عشان عايزني في شغل يبقى برضو اسمه اخلاص ولا ده بخل ولا نتانه ولا ايه بالظبط بصي يا رحاب آه، بصي يا ستي انت انا هقول لك حاجه حلوه قوي انت بتقولي ان هو بيبعت لك please call me حلو وانت اصلا عارفه ان هو ممكن يكون في الوقت دوت عايزك في شغل يا ستي ما ترديش انت كمان معكيش رصيد ده ابسط حل انا ممكن اقوله لك آه، اما بالنسبه لنتانه ولا عفانه ولا بخل والله ده بيتوقف على الراجل اللي انت شغاله معاه انا ما اعرفوش و- فعشان كده انا مش عارفه بصراحه اجاوبك بس بيتوقف على الشخص اللي انت وطالما انت يا ستي قرفانه كده من الشغل خلاص سيبيه بيقول اه علامات الاستفهام كتير بيقول انا مش محمود انا حد بيحبك اكتر من محمود بس انا ااكد لك ان حب الحبيب اخلص من حب صاحبتك طب ما تقول لنا اسمك بقى عشان نعرف معرفش حد من الاقصر انا بيقول بس انا اؤكد ليكي ان حب الحبيب اخلص من حب صاحبتك طب ازاي طب انا عايزه اعرف طب ممكن تاكد لي طيب هنروح نشوف ايه اخبار آم، اللي هو معانا انا مبسوطه بجد لمشاركتكم النهارده معايا والحمد لله في مشاركات كتير انا عارفه ان الميعاد الحلقه النهارده مش مش يومها بس في ناس طلبت مني ان انا اعيد الحلقه تاني ان المره اللي فاتت ما كانش الصوت متظبط ما كانش كويس كان في مشكله آه معلش انا اسفه بقى معنى ان الانسان يحب بجد انه هيكون مخلص في حبه مفيش بني ادم على وجه الارض يا جماعه بيكون يعرف معنى الحب ومش هيكون مخلص في حبه ده الا لو كان جاحد يعني لو فعلا الانسان دوت جاحد مش هيفكر في موضوع حب ولا اخلاص لكن مفيش بني ادم على وجه الارض بيعرف ازاي يحب واستحاله ما يكونش مخلص لاي حد انا مش بتكلم بالنسبه للحبيب صديق اخ شغل اب ام اي حد مستمعينا لسه بنتكلم عن الاخلاص في الحب منتظره مشاركتكم على page راديو بلدنا ورسايلكم على www.baladna.com استنوني اوعوا تروحوا في اي حته تاني هنروح نسمع نسمع اكمل عايش على اللي كان ونرجع تاني استنوني اوعوا تروحوا في اي حته
حبيبي احكي عاللي جوايا وشايله في قلبي ليه يا ريتك لو معايا كان كفايه لمس ايديك واقول لك عاللي جوايا وشايله في قلبي ليه عايش عالسجاد كل اللي عايشه مع الزمان انا لسه فاكره في قلبي لسه ليك مكان بحلم كل يوم ترجع وعيش لو حتى يوم وياك في حضنك بس حسيت بالأمان عايش عالسجاد كل اللي عشته مع الزمان أنا لسه فاكره في قلبي لسه ليك مكان بحلم كل يوم ترجع وعيش لو حتى يوم وياك في حضنك بس حسيت بالأمان ماليش في الدنيا غيرك قولي بعدك عايش لمين حبيبي تعبت من غيرك ملهاش طعم السنين عايش عالسجاد كل اللي عشته مع الزمان انا لسه فاكره في قلبي لسه ليك مكان بحلم كل يوم ترجع وعيش لو حتى يوم وياك في حضنك بس حسيت بالأمان
هتسمع وتشارك معايا هنلم كل القديم كل اللي حصل طول الاسبوع نتناقش ايه اللي عجبك وايه اللي مش عجبك انتظروني كل سبت من 6 ل 8 في روبا بيكيا مع شاهند انور ع- ونجوى فكري على راديو بلدنا راديو بلدنا راديو الشباب كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاها حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
الو ايه المشكلة؟ لو عندك مشكلة وعايز تحلها خليك معنا مش قادر هتلاقي حل ورجعت لكم تاني ولسه بنسمع كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلدنا ولسه بنتكلم عن الاخلاص في الحب اجمل حب بقى اللي بيجي صدفه لانك مش بتكون مرتبه وبيجي على سهوه من غير اي ميعاد وبيكون فيه كل معاني الحب وكل معاني الاحساس والله بقى على احساس الحب من اول نظر الحب مجرد نظره عين علشان بيبقى بلغه العيون بتقدر تقرا كلمة بحبك جوه عين حبيبك من غير حتى ما تقول اعتقد ان ده بيكون اجمل احساس في الدنيا انك تقرا في عين حبيبك هو عايز يقولك ايه من غير حتى ما ينطق بحرف واحد انا رايي ان الحب ده من اجمل انواع الحب لانه حب مبني على لغه العيون مش هقدر اقول لكم ان الانسان اللي بيفهم لغه العيون ده بيكون انسان حساس ومخلص قد ايه حد من الناس اللي بيسمعني دلوقتي بيفهم في لغة العيون او بيحس بلغة العيون منتظر مشاركتكم على بيج راديو بلدنا ورسالتكم على www.بلدنا.com يلا نشوف اخبار المشاركات معانا النهارده ايه معايا م- م- م- شادية بتقول انا مع محمد كتير شفت بنات ما عندهاش رحمة وانانيتهم خلتهم يعذبوا اكتر من راجل في نفس الوقت بحبهم بحبهم ليهم تمام حلو قوي انت يا يا شاديه بتقولي ان انك شفتي بنات كتير انا ما انكرتش يا جماعه ان في بنات كتير ما عندهاش رحمه وانانيه وانهم كانوا ارتبطوا باكتر من حد وممكن تكون كانت بتكلم اكتر من حد في نفس الوقت انا معاكي والله انا ما قلتش اي حاجه من دي آه، م- يعني ما انكرتش انا انا معاكي ان زي ما بيكون في بنات كده في كمان ولاد كده آه، بس يا شاديه يعني م- المفروض ان احنا نبتدي ان احنا يعني نبتدي نخلص بجد بقى نحب بقى كفايه بقى قوي كده كفايه بجد معايا محمد بيقول الاخلاص في كل شيء في الحب وفي الصداقه وفي الشغل الاخلاص في كل شيء في حياتنا طبعا انا ما انا قايله في الاول يا محمد آه، ان الاخلاص مش شرط يكون اخلاص الحبيب لحبيبته والحبيبه لحبيب لحبيبها لا انا ما قلتش كده انا قلت يعني آه، اخلاص في الشغل في العمل في ال... بين المدير بتاعك بين زمايلك في العمل بين اخواتك بين قرايبك بين اصحابك لازم يكون في اخلاص طالما في حب واحنا طبعا ما ينفعش نعيش من غير حب ايا كان ايه نوع الحب معايا سعاد بتقول شاهي وحشتيني قوي معلش جيت متاخره موضوع عن ايه النهارده طيب يا سوسو انت منورانا الموضوع النهارده احنا بنتكلم عن الاخلاص في الحب ومفيش مشكله يا قمر ان انت اتاخرتي امم شاديه بتقول سمعت ان حب الرجاله لاكتر من بنت في نفس الوقت حاجه في تركيبتهم الفسيولوجيه علشان كده تحلل لهم الجواز من اكتر من واحده حلو قوي مره اسمعها يا شاديه آه بس آه ممكن انا بجد ما سمعتهاش قبل كده بس ممكن فعلا يعني آه، شادية بتقول طب ايه رأيك بس عامة يعني مثنى وثلاث ورباع دي مذكورة في القرآن الكريم قوي يعني آه، من قبل ما احنا يعني اوكي ممكن برضو تحليل شادية بتقول طب ايه رأيك في اللي دخل في علاقة حب وبعد فترة قابل حبه الحقيقي وواجه مشاعر قوية جدا وحقيقة جدا معاه ده يعتبر خاين وغير مخلص ولا ايه طيب يعني انا هحاول افهم انت بتقولي طب ايه رأيك في اللي دخل في علاقة حب وبعد فترة قابل حبه الحقيقي اها طب انا عايزاكي توضحي لي يعني هو دخل في علاقة حب وما زال مستمر فيها وبعدها لقى مو... لقى حب تاني ولا ولا كان سايب الحب الاولاني ودخل في علاقة تانية يا ريت توضحي لي النقطة دي يعني كان سايب قبل ما يخش للحب التاني ولا ولا يا ترى دخل معاه ولا ايه يعني يا ريت توضحي لي يا شادي عشان اعرف ارد عليكي بالظبط نشوف اخبار المشاركات تاني ايه محمد بيضحك طب بتضحك على ايه يا محمد ماشي طيب، نكمل وبعدين نرجع نشوف اخبار مشاركة الاخلاص في الحب يقولون عنه لو زال الاخلاص في الحب فليس هناك حب طب انا عاوزة اعرف مين مخلص في حبه المرأة ولا الرجل اهي جات يا صورة جاتلك لحد عندك المرأة بطبعها مخلص للشخص اللي بتحبه لان عواطفها ومشاعرها بتبقى للشخص ده لانها مش حاسه غيره او مش شايفه غيره لان قلبها عامل زي الراديو اللي مش بيذيع غير محطه واحده يعني مش شايفه حد غيره اما الراجل فهو مخلص بس على طريقته يعني ممكن يكون مخلص في حبه للانسان اللي بتحبه وبيقدر يعرف كذا واحده لان قلب الراجل برضو عامل زي زي الراديو اللي بيعرف اكتر من محطه وبيحب يغير كل شويه واحده واثنين وثلاثه لانه راجل وفي النهاية يقولك ارجع لمراتي طب الراجل ده ممكن يقابل او يقبل ان حبيبته او مراته تعرف عليه اتنين او تلاتة او اربعة طبعا اكيد هيقولك لا ازاي متبقاش متربية طب ازاي طب انت ليه بتعذبها معاك يلا بينا نروح نسمع نسمع حسام حبيب نسيت الناس ونرجع
غرامك من زمان فيا كلامك كله حنية لقيتني بسرعة خدت عليك وجودك جنبي خلاني أشوف الدنيا لون تاني وضحكت لي الحياة في عينيك نسيت الناس معاك انت حبيبي الدنيا وانا جنبك عليا تهون بقيت خلاص انا وانت لبعض ومستحيل البعض بينا يكون آه سنين ما حسش قلبي دقاته غير اللحظة اللي فيها لقاك حياتي بقى لها بيك معنا أخيرا ربنا جمعنا وجه الوقت اللي هبقى معاك نسيت الناس معاك انت حبيبي الدنيا وانا جنبك عليا طول بقينا خلاص انا وانت لبعض ومستحيل البعد بينا يكون الناس معاك انت حبيبي الدنيا وانا جنبك عليا طول بقينا خلاص انا وانت الناس معاك انت حبيبي الدنيا وانا جنبك عليا طول بقينا خلاص انا وانت لبعض ومستحيل البعد بينا يكون نسيت الناس معاك انت حبيبي الدنيا وانا جنبك عليا طول بقينا خلاص انا وانت لبعض ومستحيل
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معايا وعندك أزمة حب معايا ومش قادر تحل مشكلتك معايا ومش قادرة تحل مشكلتك معايا حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
الو ايه المشكلة؟ لو عندك مشكلة وعايز تحلها خليك معنا مش قادر هتلاقي حل ورجعت لكم تاني ولسه معاكم على الهوا شاهين ده انور وبنكمل الاخلاص في الحب تعالوا نشوف اخبار مشاركات ايه معانا محمد بيضحك بيقول انا هتجوز اربعه طب يا سيدي ربنا يكرمك حلال طبعا حلال محدش يقدر يقول غير كده محمد يقول كل شخص يبدا بنفسه يخلص واكيد انت لما تبقى مخلص ربنا اكيد مش هيضيع ده اكيد هيرزق بي باللي يخلص لك برضه طبعا عندك حق يا محمد انت كده جبت من الاخر آه فعلا عندك حق لما انت بدات انك تكون مخلص مع الانسان اللي معاك وبدات تو- يعني توقفه عند خطوات معينه و... وتبين له انك بتخلص له ضروري انه هيخلص لك استحاله هيقدر يخونك استحاله ايا كان بيقول وانما هكذا هي الحياه لوحه لا تتم وأنشودة لا تكتمل سيمفونيتها سيمفونية مبهجة أحيانا وشجية أحيانا وناقصة غالبا لكن الأمل في الله وفي رحمته لا ينقطع أبدا عبد الوهاب مطوع حلو قوي قوي قوي قوي بجد الجملة دي آه، فعلا هي دي الحياة و يعني انا مش عارفه اقول لك بس بجد حلو قوي يعني هي دي الحياه لازم نبتدي ان احنا اللي نغير صدقوني لو احنا اللي اتغيرنا يعني اكيد كل حاجه تتغير معانا لو اللي قدامنا شافنا ان احنا متغيرين لازم هيتغير زينا معايا كمان ساره بتقول ايه ساره اعلم ان وجودك نابع من حبك فعيش من اجل الحب واخلص فيه كي تشعر بجماله وتجتنب غيابه وتتجدد وتتجدد فرصك في ان تعيش الحياه طبعا وجودك نابع من حبك عندك حق لان الحب هو الحياة لازم نعيش من اجل الحب ولازم نخلص له عشان نقدر نحس بطعمه وبجماله ونتجنب ان هو يغيب وتقدر تجدد فرصتك انك تعيش مرة واتنين وتلاتة لان الحب هو الحياة وهو العيشة سارة بتقول لغة العيون من أكتر اللغات اللي بتعبر عن ما يدور بقلبي بسرعة البرق قبل الكلام طبعا يا سارة أنا عندي على فكرة الخاصية دي جدا آه انك بتقدري تفهمي الشخص اللي قدامك من غير حتى ما يقدر يتكلم مش شرط الحبيب يا جماعة أنا مش بركز على الحبيب بس فعلا انت بتقدري انك تعرفي الشخص اللي قدامك ده بيفكر في ايه عين بيقولك زي ما بيقولوا يعني بيقولك العين العين دايما بتفضح يعني بجد فعلا بتكشف عن اللي جواها بتكشف اسرار اللي جواها شادية ما وضحتش معايا وما قالتش ايه رايك في اللي دخل في علاقة حب طيب اه تمام سوري معلش انا ما قريتهاش كويس بتقول طب ايه رايك في اللي دخل في علاقة حب وبعد فترة قابل هي تقريبا طالما دخلت في علاقة حب ويبقى اكيد تركت الحب الاولاني بعدها بفترة قابلت حب حقيقي وواجهت مشاعر قوية وحقيقية جدا معاها ده يعتبر خاين وغير مخلص ولا ايه لا طالما انت قلتي ان هي مشاعر قوية وحقيقة وانت متأكدة منها ليه ليه يكون خاين خاين لايه ايه اللي- إيه اللي خلاه خاين ما- طالما العلاقة الاولانية خلاص انتهت انا مش بقول ان العلاقة الاولانية ان هي انتهت مجرد ان هي انتهت وخلاص يعني خلاص انت مش هتفتكر لا اوقات بيكون في حاجات حلوة كتير يعني انت استحالة ولا تقدر ولا تقدر بجد انك يعني انك تقدر تفكر فيها يعني لازم بجد تقدر تفكر يعني استحالة يا جماعة بجد والله والله آه لازم لازم تجبر الشخص اللي قدامك لو انت مخلص له انه يخلص لك مش مش عارفه اقول اكتر من كده محمد بيقول احساس لا يوصف ان تعطي من تحبه فرصه ليثبت لك مدى حبه وتفاجئ بهروبه فلا تؤاخذني عندما اقول عفوا هذا زمن الغدر ليس زمن الحب برضو مش هأكد ومش هقول زي ما انت بتقول يا محمد انت بتقول آه، هو في زمن غدر وكده لا يا محمد مش كلنا غدارين والزمن مش زمن غدر البني ادمين هم اللي بيخلوا احنا بنترك كل حاجه على الزمن وعلى الدنيا والحياه يا جماعه احنا اللي في الدنيا يعني احنا احنا اللي ب... احنا اللي بنخلي كل حاجه في الدنيا يعني احنا اللي بنعمل احنا اللي بنعمل كل حاجه احنا اللي بنغدر واحنا اللي بنخون واحنا اللي بنحب مش الدنيا ولا الزمن ولا ايه يا محمد محمد رد عليا وقال لي ايه حمد بيقول يا عيونك وبيضحك حمد بيقول مش كل العيون في ناس ما تعرفش ايه اللي جوه من عيون القلوب اسرار زي الزيوت تمام طيب بص يا سيدي آه، مش كل الناس انت بتقول مش كل الناس بتقدر تعرف اللي جوه العيون انا معاك بس انا بالنسبه لي وفعلا ده بيحصل انا بقدر افهم اللي قدامي كويس قوي هو عايز يقول ايه من قبل ما يقول الله اعلم ده احساس ولا ايه انا مش عارفه بصراحه بس غالبا ده ما- ونادرا ما بيحصل معايا وفعلا زي ما انت بتقول في ناس خبيثه اصلا بتبقى عينيها وراها حاجات كتير واسرار عندك حق كل واحد عنده سر مش مش لاقياها الاغنيه لو كده كنت شغلتها لكم النفوس اسرار صح عندك حق يا محمد محمد بيقول سالني شخص ذات مره هل انت افضل مست ايه هل انت افضل مستقبل لحبيبك لا لا احد في هذا العالم كامل وانا لست كذلك ولكني احبها اكتر من اي شخص قد أح- يحبها حلوه جدا جدا جدا تمام احنا مش المستقبل عندك حق بس الحب ممكن يكون هو المعوض الاساسي وهو اللي بيعوض الشخص اللي بيح... اللي انت بتحبه بكل حاجه معايا كمان مشاركه مش... ميرسي يا محمد لمشاركتك معايا بيقول اه شاديه معايا بتقول يعني ارتبط وبعدها ارتبط وبعدها لقى حب تاني حقيقي اكتر اها لا كده وضحتي لي لا طبعا بنختلف تبقى خيانه تبقى خيانه او او بمعنى اصح انت دلوقتي مرتبطه بحد يبقى لازم تكوني صريحه مع نفسك ما ينفعش تروحي ترتبطي بحد تاني وانت مرتبطه اصلا باولين ف اسهل حل انك هتتكلمي مع الشخص الاولاني وتقعدي معاه وتقولي له والله انا مثلا ما انت اكيد إن التاني لقيتي فيه حاجات اكتر من الاولاني تمام حددي ايه هي الحاجات ويا سيدي انا ما لقيتش فيك كده وما لقيتش فيك كده وما لقيتش فيك كده يا ترى هتقدر تكون طالما انت بداتي في الاول وحبيتي الاولاني يا ترى انت هتقدر تتغير وتكون لحد ده لان انا بحب الحاجه دي ولا لا لكن انك تكوني مرتبطه بحد وتروحي ترتبطي بحد تاني عشان مجرد انت ايه اللي ضمنك ان هو حب حقيقي طب ما انت ممكن تحبي الحد التاني دوت وفجاه تلاقي حد اكتر منه طب ما مسرح بقى هو فرح يعني آه يعني ايه تلاقي حد ح- بتحبي حد اولاني وتيجي تحبي حد تاني وفجاه تلاقي حد هو هو بالزياده لا مش بالزياده قدرتك انك تقدري تغيري اللي معاكي ازاي تعرفي تع... تعوديه على اللي انت عايزاه وليكن الشخص التاني انت لقيتيه مثلا بيحبك اكتر طب انت ممكن تعملي الاولاني حاجات اكتر تخليه يحبك اكتر ولا ايه ولا انا غلطانه لكن انك تكوني مرتبطه وتروحي لحد تاني لا يعني يعني من وجهه نظري بالنسبه لي يعني دي خيانه لو حصلت قدامي فبالنسبه لي دي خيانه ساره منورانا يا سار ومنوراني انتي وكومنتاتك ومحمد و... ومحمد صباغ و... والعمده وفوزي كل الناس منوريني النهارده على راديو بلدنا هنشوف اخبار المشاركات الاخيره مم. محمد بيقول لا يا شاهي خيانه احيانا بنرتبط وبنتسرع في القرار ده وبنضطر اننا نرجع عن قرارنا يا محمد اوكي انا ما انا ما قلتش ان هو خيانه من الاول انا بقول انت قرري من الاول انت الحد ده طالما اخترتيه في الاول اقعدي معاه انت شايفه ان التاني مثلا بيحبك اكتر او مخلص اكتر او مش بيكدب عليك يا ستي زي الاولاني طب ما انت بايدك تغيري الاولاني ولا ايه طالما انت اخترتيه في الاول لا تقعدي معاه او ايا كان انت مش عايزه الحد الاول يبقى لازم تقعدي معاه وتقولي له يا سيدي انا ما ينفعش او حاجه لكن ان انت تسيبيه كده وتروحي ترتبطي بحد تاني صعب قوي يا صعب قوي يا شادي ده بالنسبه لي يا محمد انا ما قلتش ان هي خيانه بمعنى خيانه لا انا بقول ان هي لو فعلا مرتبطه وفضلت مرتبطه وقابلت حد تاني يبقى كده هي بتقول لك لقيتي حد بيحبك اكتر يعني كده معنى كده ما وضحتش كلامها فممكن تقابل حد اكتر تاني وضحها لي يا محمد يعني انت بتقول ان انت ممكن تقابل حد تاني اكتر منه يعني انت دلوقتي حبيت حد وجيت فجأة لقيت حد تاني بيهتم بيك اكتر وفجأة لقيت حد تالت بيهتم بيك اكتر هتفضل تتنقل بقى من واحدة لواحدة ولا ايه ولا انا كلامي غلط سارة بتقول اصلا ليه نرتبط واحنا مش متأكدين اه يا سارة عندك حق ليه نرتبط واحنا مش متأكدين ردت عليك يا محمد وردت عليك يا شادية انا بالنسبة لي يا جماعة الارتباط الارتباط الرسمي الصح اللي هو لا شمال ولا يمين ارتباط بيعتمد على التفكير والعقل انك بتقعد مع الحد ده مرة واتنين وتلاتة وتعرف الحد ده بيفكر ازاي يا ترى تفكيره زي تفكيرك آه، مخلص لك زي ما هو مخل... يعني هيخلص لك زي ما انت هتخلص له يا ترى هيحبك زي ما انت هتحبه كل حاجة تكون مناسبة وساعتها تقرر ان انت تحبه او ترتبط بيه محمد بيقول الحب هو ذلك الاحساس الرهيب الذي يتسلل الى قلبك في حالة غفوة من عقلك ليجعل حياتك فرح وخوف من المجهول تمام الحب بيجي مرة واحدة يا محمد انا معاك ومحدش بيحس بيه وكل حاجة بس برضو حتى لو جه هو مش بيجي بالقوة اللي بتيجي بعدها يعني بيجيلك في الاول مجرد احساس ومشاعر حلوة انت بقى اللي بتقدر يعني تزود المشاعر دي وممكن تقدر توقفها ده بيعتمد عليك وعلى اسلوبك فانت فورا لقيت الحد ده مش هو اللي ينفعك فورا خلاص ما ينفعش يبقى مش لازم ترتبط بيه لا تعذب نفسك ولا تعذب الحد اللي معاك وهو فعلا بيجي مرة واحدة واحنا ما نعرفش طبعا سارة بتقول من الباب طبعا يا سارة انا معاكي جدا في الموضوع ده من الباب ده طبعا اسلم حل آه، واحسن حل طبعا يعني كل واحد فينا يعني يتمنى حاجة زي كده آه، انا عن نفسي مفضلش الحاجة ال- اللي كده وخلاص اللي بتروح اللي بصي اللي بيجي بالسهل بيروح بالسهل دي مقولة يعني معروفة بالنسبة لي معايا محمد بيقول وليه تسيبي نفسك سلعة في الصالون لكل شخص يتفرج عليكي يا اما تعجبيه ويحبك او ما تعجبهوش مم، عشان قصدك ان سارة قالت من الباب يا محمد وضح لي انت تقصد ايه بص يا محمد انا هقول لك حاجه انا مش معنى كده ان انا بقول ان هو او ساره لما جت بتقول من الباب واحنا ليه نرتبط واحنا مش متاكدين او انا بقول انا بفضل الارتباط الرسمي انت بتقول ليه تسيبي نفسك سلعه في صالون او جواز الصالونات يعني انت ممكن تكون قصدك ده دي طريقه كلامك او أس- مش فاكره يعني مش على ما اعتقد ان ان ده اللي انت تقصده يتفرج عليك يا اما تعجبيه ويحبك او ما تعجبهوش بص عمر الجواز الرسمي او الارتباط الرسمي ما كان مجرد سلعه ايوه اديك انت لسه لسه عامله refresh دلوقتي وبتقول اختاري صح وربنا يوفقك طبعا هو بيرد تقريبا على شاديه مش بيرد على ساره هو موافق على موضوع ال- طبعا الجواز آه، من الباب هو بيرد على شاديه بيقول لها ليه تسيبي نفسك سلعه يا اما تعجبيه او ما يعجبكيش انا مش عارفه يا محمد انت بترد على شاديه ولا بتح- بترد على ساره بس تقريبا انت بترد مم. طب قصدك ايه يا ساره يا ريت توضحهولي ويا محمد يا ريت توضح انت بتتكلم على شاديه بترد على شاديه ولا بترد على ساره عشان ابقى عارفه بس نعمل refresh كمان اخر مره ساره بتقول لا ده مش قصدي انا قصدي ايه معنى الارتباط اصلا ايوه يا ساره انا وضحتهولك ان الارتباط ال- الصح هو اللي بيمشي بالصح وانا قلت ان هو دايما بيست... لازم العقل لازم يا جماعه بالعقل مش بالقلب القلب ما بيكسبش احيانا شاديه بتقول يا ديفيكالت اللي هو محمد بتقول له تعرف منين انك اكتر واحد انه اكتر واحد بيحبها في الكون والله يا شادي انا مج... انا هرد عليكي بالنيابه عن محمد آه بصي يا ستي آه بالنسبه لي حرف اللي قدامي بيحبني ازاي عن طريقه اخلاصه عن طريقه المواقف اللي هتمر بيني وبينه في الحياه من خلال مواقف وطبعا المواقف بتبقى كتير في حياتنا كتير قوي بنمر بمواقف وده بيبين القوي من الضعيف وبيبين مين الشخص اللي بيحب ومين الشخص اللي مش بيحب انك تعرف بقى واحد اكتر واحده بيحبها في الكون مش فاهماها قوي بالظبط آه، محمد بيقول لي انا اقصد الاثنين ساره بتقول له ممكن يكون فهم ان قصدي من الباب اني استنى ناس تيجي تتفرج عليا في الصالون وده مش قصدي لا يا محمد هي ساره مش قصدها كده آه، ولا انا قصدي ولا قصدي كده انا قصدي ان البنت بالارتباط واللف بتقلل من نفسها لانها ماسه ماسه لازم تحافظ على نفسها طبعا يا ساره يعني احلى لفظ انت قلتيه البنت عامله زي الجوهره لازم تحافظ على نفسها لحد لما يجي لها فارس الاحلام وياخدها ويطير على حصان ابيض بص يا محمد آه، انا مش بقول انا مش مع يعني هي ساره انا فاهمه قصدها آه، انا مش بتكلم على اننا ان احنا نستنى بقى ومستنيين بقى ان ده يتفرج وجواز الصالونات وده يتفرج عليكي وده ما يعجبكيش وده يعجبك وده مش عارف ايه لا مش ده قصدنا إيه، احنا يا جماعه احنا ممكن من خلال شغلنا دروسنا كورساتنا جامعتنا ممكن نقابل حد انا مش بقول لك ان احنا ممكن نقابل الحد دوت وما نرتبطش بيه لا بس انا بتكلم في الارتباط اللي هو الصح اللي هو الحلال الارتباط الحلو اللي ربنا دايما بيكون محلله ومبارك فيه الارتباط اللي بيمشي الصح بمعرفه الناس ومعرفه الاهل مش قصدي بقى ان انت بقى ايه البنت تفضل تلف والولد يفضل يلف معاها والكلام اللي احنا بقينا نشوفه الايام دي مش هو ده الحب يا جماعه ده مجرد تسليه مش اكتر محمد بيقول الانسان مواقف يا شاديه واكيد هتعرفي طبعا ال- الانسان مواقف واكيد هتعرفي مين اللي بيحبك اكتر من خلال المواقف انا رديت عليها يا محمد ساره بتقول مش عيب ان الانسان او البنت تحب المهم انها تكون في النور بعلم اهلها الله ينور عليكي يا ساره وعن طريق البيت الله ينور عليكي وده اللي انا لسه قايلاه من شويه ان مش عيب ان اي حد يحب او مش عيب ان انا اعجب بحد او بزميلي او او او او ويكون معجب بيا وممكن يصارحني وانا يا ستي او يا سيدي لو فكرت بعقلي ولقيت ان الانسان ده صح والانسان ده تمام ايه المانع ان انا آه، يعني اقول له okay ماشي انا موافقه نقعد مع بعض مره واتنين ونفهم بعض كويس قوي وبعقلنا ونقدر نقرر ساعتها امتى هيجي وكل التفاصيل دي آه، لكن انا مش م- مش مانعه ان ال- البنت ممكن تحب او جواز الصالونات والكلام ده انا عامه مش بفضل جواز الصالونات ان بقى ايه مامتك وجارتك تجيب لك جارك ومش عارف ايه والكلام ده لا انا مش بحبه معايا شاديه بتقول انا معاك بس في تعريفك للحب هي بترد على محمد بتقول له انا معاك بس في تعريفك للحب هو فعلا شعور بيتسلل لقلبك في حاله غفوه من العقل وبتفضل ت- تسال نفسك ازاي ده حصل وليه وهو او هي بالذات حلوة قوي ايوه بتفضل تسأل نفسك ليه بس يا شاذية اولا واخيرا وقبل كل حاجة فكري بعقلك قبل قلبك لان عقلك اكيد اكيد اكيد هيكسبك في الاخر اللي بيفكر في عقله عمره ما بيندم ابدا محمد بيقول اختاري صح من الاول واكيد ربنا هيكرمك بس حب حقيقي ويتقدم تمام عندي محمد بيقول في حالة توفيقه انه يقدر يتقدم لك رسمي طبعا عندك حق سارة بتقول كده فهمتيني يا شاهي يا سارة انا فهماكي من الاول عيب انا عارفة انا عارفة انت قصدك ايه وانا اتكلمت على الموضوع ده محمد بيقول صح يا سارة سارة بتقول مش احسن ما اخرج مع كل واحد مليون مرة عندك حق وبتبقي مجرد حاجة رخيصة ده اللفظ اللي بيقولوه الشباب بينهم وبين بعض لما البنت تكون بترتبط باكتر من حد بيقولك البنت دي مجرد سلعة رخيصة لفت ودارت مع مليون حد قبل كده طب وانا ايه اللي يجوزني بصوا يا جماعه في ظاهره دلوقتي بجد الشباب آه يعني بقوا كتير قوي في الموضوع يعني يقول لك ايه انا بص انا هتجوز واحده تكون في اعدادي ولا في ثانوي اللي هي اصلا البنت لسه اصلا ما عرفتش اي حاجه مش يقول لك عشان اضمنها واضمن نفسي اضمن ان انا يعني ما ارتبطش بواحده كده خلاص انا ما اعرفش وانا ايش ضمني وانا مش عارف ايه كتير قوي من من الشباب بقوا بيفكروا التفكير ده كتير منهم بقى يقول لك انا اروح اجيب من البلد هيروح يجيب واحده من البلد تمام آه يعني انا مش فاهمه ايه البلد بقى يقول لك البنات بقت حاجه فظيعه البنات كمان لما دخلت في مجال الشغل ودخلت في مجال الجامعات والكلام ده بقت بترتبط وبتمشي وبقت وبقت وبقت وبقت وبقت وبقت طيب ليه طب ما انت انت راجل وبتبقى عارف الصح من الغلط بتقدر تقرر ساعتها ولا ايه معايا المطرب والملحن احمد مراد واهلا بيك يا احمد ومنورنا آه بيقول مساء الخير يا شاهي عليكي وعلى المستمعين اللي كل ارائهم عجباني جدا رغم اختلاف البعض احب اشكرك وكل اشكر احب اشكرك وكل راديو بلدنا لانكم بتقدموا مواضيع ايجابيه وانا شخصيا بقيت لازم اتابعكم كل يوم واحب اقول كلمة واحدة الحب مودة ورحمة الله ينور عليك الله ينور عليك بجد بجد بجد أه حاجة حلوة قوي يا مراد اللي انت بتقولها وبجد الحب مودة يعني احلى ختام بجد أه منورنا يا احمد احمد على فكرة فنان حلو جدا واحساسه عالي قوي قوي قوي أه يعني ان شاء الله هسمعكم الاغنية بتاعته بعد الحلقة على طول آه ربنا يوفقك يا احمد بجد بتمنى لك التوفيق وبجد ميرسي لمشاركتك معايا وميرسي بجد ان انت بتتابعني دايما في اخبار نعمل ريفرشيه سريعه بقى بيقول محمد بيقول يا عقله انت يا شاهي وبعدين مش معنى الارتباطات انك تخرجي معاه آه بص يا محمد غالبا ما بيكون في خروج هتقولي جوه الجامعه طب ما جوه الجامعه خروج هتقولي في الشغل طب ما في الشغل خروج ولا ايه يا محمد آه سارة بتقول طبعا الاختيار صح هيوفر علينا كتير جدا واكيد معاك حق طبعا طالما انت بتختار صح يبقى اكيد هتنجح في حياتك محمد بيقول طب انا اعرف ناس مرتبطة بس وما بيخرجوش خالص ممكن يتقابلوا مرة كل تلات او اربع شهور حلو انا مش معاك والله يعني انا مش بقولك ان انت مش معنى كده ان هما مش ممكن يرتبطوا ولا ان هو غلط ولا الكلام ده ده حد بيخاف عليها بجد تمام او ممكن تكون ظروفه مش مساعداه بيحبوا بعض بس ظروفه مش مساعداه دلوقتي والله ده بتوقف على الاثنين بس ممكن الحد ده يعرف مامتها باباها ما فيهاش مشكله ممكن يروح يتكلم ولا ايه مش احسن ما نفضل مع بعض سنه واتنين على نفس الحال حتى لو احنا بنحب بعض وفجاه يروح يطلبها من اهلها ويحصل مشكله وفجاه ينهاروا الاثنين ووجع القلب ووجع الدماغ اللي بيحصل مش كتير بيحصل لنا صدمه صدمات كتيره قوي في حياتنا بسبب الموضوع ده ولا ايه يا محمد يبقى الطريق السليم ان انت تكلم حد من اهلها طالما انت عايزه يا سيدي وشايفه ان انت بتحبها او شايف ان هي دي الحد المناسب ليك ولا ايه يا محمد ساره بتقول للاسف دول عمله نادره طبعا عندك عمله نادره عاملين زي الجنيهات النادره معايا شاديه بتقول انا محتاره بين امرين ايه الاحسن ان البنت تدخل في قصه حب ولا تستنى الاسم والنصيب اللي ممكن قوي نصيبها يعرفها يعرفها على انسان طيب بس ممكن جدا تح... ايه تتحرم من انها تحس بالحب بصي يا شادية انت محتارة بين امرين بتقولي الاحسن ان البنت تدخل في قصة حب ولا تستنى القسمة والنصيب حبيبة قلبي انك تخشي في قصة حب ده قسمتك ونصيبك القسمة والنصيب ان ربنا بيكون مقدر لك حاجة معينة هتمري مثلا من الشارع الفلاني وهتشوفي الحد الفلاني والحد الفلاني ده هيشوفك وهيعجب بيكي وهيكلمك وي وي وي وي كل حاجة مكتوبة ربنا كاتبها في كتاب عنده ومعروف مقدر لك خطواتك يعني معروف انت هتقابلي مين وهتعرفي مين وهتتجوزي مين وهتجيبي ايه وكل الكلام ده ده الاسم والنصيب لكن ان انت بقى ت- انت بتقولي انا انا محتاره ان انا افضل يعني يعني ايه ان انت آه، تدخلي في قصه حب ما هو طالما انت بتدخلي في قصه حب ده يبقى نصيبك يا بنتي بس اللي انا اقدر اقوله لك انك لازم تفكري بعقلك اولا واخيرا ده اللي انا اقدر اقوله لك في الاخر بس انت بتقولي ممكن جدا تتحرم انها تحس بالحب لا مفيش حد بيقدر ان هو يعيش من غير حب يا ستي ما انت الحد لو جالك دوت انت ما حسيتيش معاه بالحب خلاص ما تتجوزوش في حاجه يا جماعه اسمها فتره الخطوبه كل واحد بيعرف التاني لو ما حسيتهوش خلاص يبقى ما ينفعكيش ولا ندخل في علاقة جواز وساعتها يقلب بطلاق وساعتها يقلب بخلع وحاجات كتير يبقى لازم نشغل عقلنا ونستخدمه عشان هو اللي هينفعنا محمد بيقول لا يا ساره مش عمله نادره الحب موجود والاخلاص موجود الاثنين موجودين يا محمد بس هما فعلا بقوا انبساط قوي الايام دي او عشان احنا انشغلنا بالدنيا وبحاجات كتيره قوي بقينا ننسى حاجه اسمها حب بس هو الاختيار من الاول افضل طبعا يا محمد الاختيار من الاول افضل نس- نصيحه اياك تسعي وراء الحب سيبيه يجي بظروفه لوحده صح عندك حق محدش يجري ورا الحب ومحدش يدور على الحب لانه بجد اللي بيبقى مكتوب مكتوب ربنا لو كاتب لك انك هتعرفي الحد ده او انت هتعرف الحد ده هي ما فيهاش كلام خلاص خلصت ساعتها بيكون ربنا موقع لك الحد ده والله لو انت كويس هيكون هو كمان كويس لو هو وحش هتكون انت كمان اكيد وحش وهنعمل اخر ريفريش عشان وقت البرنامج انا بجد مبسوطه ان انتوا كنتوا بتشاركوا معايا النهارده محمد بيرد عليها بيقول لا ساره بتقول طبعا موجود انا بتكلم عن العمله النادره هو تفهمهم تفهمهم وصبرهم على بعض تمام لازم نصبر على بعض انا كنت لسه بقول يا ساره من شويه ان احنا لو البني ادم اللي معاكي يا ستي تعبان مخنوق زهقان اي حاجه المفروض انك انت اللي بتخففي عنه لو متضايق او انت غلطتي في حقه لازم تسرعي انك تروحي تصالحيه اوعي تقولي كبرياء بقى وهو اللي لازم يبتدي بالصلح والكلام بتاع ال- الافلام ده لا انت شايفه نفسك ان غلطتي الاعتراف بالغلط يعني بالحق فضيله آه، محمد بيقول عيش حياتك وعيش يومك واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين صح يا محمد المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين بوت بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حلقه النهارده عن ايه يا شاهي جيت متاخر يا بوت النهارده حلقه حلقتنا كانت بتتكلم عن الاخلاص في الحب ونورتنا يا بوت المطرب والملحن مساء الخير يا شاهي عليكي وعلى كل المستمعين اللي كل ارائهم عجباني انا لسه قاريها دلوقتي على الول منورنا يا استاذ احمد ومنور راديو بلدنا آه، بوت انا معلش انا انا كنت مبسوطه قوي ان انت كنت آه، يعني دخلت بس دخلت متاخر معلش انا عارفه ان النهارده الحلقه مش ميعادها فمعلش بقى ان شاء الله استناني يوم السبت باذن الله الساعه 12 في في حلقه جديده بوت بيقول sorry بقى انا جيت متاخر لكن اكيد حلقه مميزه كالعاده ميرسي يا بوت آه، كنت منورنا معلش آه، يعني انا مش عارفه اقول لك ايه بس آه، ان شاء الله يعني استناني المره الجايه باذن الله يا جماعه عايزه اقول يعني اوجه رساله لكل شاب او او بنت آه، او بالنسبه لشباب بالظبط اللي بيعرف اتنين وتلاته واربعه بلاش تعذبها معاك لما هي تعرف انك بتع- بتعرف عليها واحده واتنين وتلاته يا ريت يا جماعه يعني دي رساله بجد هي بتتعذب يا ريت يا جماعه ودي رساله خاصه لكل راجل او يا ريت يكون عندك شويه اخلاص في حبك لحبيبتك وكل بنت برضو يكون عندها اخلاص شويه لحبيبتها يعني لحبيبها آه علشان اخلاص بقى بجد بجد بجد بقى ضعيف اليومين دول عند معظم الرجاله يعني ده على حسب الاحصائيات يا محمد عشان بس ما تزعلش محمد بيقول لي يا ساره اتفقوا وتعاهدوا وخلصوا لبعض وبيهتموا ببعض بي- ببعض وكل واحد بيحس آه، وكل واحد بيحس بوجود التاني برغم عدم وجودهم مع بعض باستمرار كملي يا شاهي الناس سهرانة هكمل ايه طيب خلاص الكلام خلص وانتوا قلتوا كل الكلام بص يا سارة وبص يا محمد آه، آه، بصوا يا جماعة الإخلاص فعلا موجود في الدنيا والحب كمان موجود بس الشرط ان احنا لازم نفكر بعقلنا نصيحة ان احنا كل واحد يفكر بعقله مش بقلبه لازم نختار صح عشان نقدر نكمل حياتنا صح عشان نقدر بجد نعيش في الزمن ده و- وفي الدنيا دي آه، دنيتنا بقت غريبة قوي بس احنا الناس اللي جواها احنا اللي بنخليها غريبة قوي آه، بجد انا كنت مبسوطة خالص ان انتوا كنت معايا النهاردة للأسف وقت حلقتنا خلص وانتهى احب اشكر كل الناس اللي شاركت معايا النهارده على مدار الساعتين احب اشكر محمد واحب اشكر شادية واحب اشكر فوزي ورحاب وسارة وسارو وبوت اللي جه متأخر إيه، احب اشكر كل الناس اللي شاركت معايا النهارده واستنوني ان شاء الله في حلقه جديده وموضوع جديد كل يوم سبت الساعه 12 بعد نص الليل في كلام في الحب مع شاهندة انور تصبحوا على خير